ومنازل إحسان لله الأسماء الحسنى والمرجع فيها القرآن نأخذها من روض السنة نسلم من كيد الشيطان من أحصاها دخل الجنة ينعم بعطور الريحان شاهدنا من يحصيها شاهد معنا من يحصيها مثل اللؤلؤ المرجان مثل اللؤلؤ والمرجان
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أحبتي لنا في سلسلة حلقات من الملك من الملك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله إن الله يأخذ الأرض يوم القيامة بيمينه فيقول أنا الجبار أين الم... أين ال... أين ملوك الأرض؟ أين المتكبرون؟ أين المتجبرون؟ لمن الملك اليوم؟ في المرة الأولى لا يرد عليه أحد ثم يقول مرة ثانية لمن الملك اليوم؟ فلا يرد عليه أحد في المرة الثالثة يقول لمن الملك اليوم؟ فيرد هو على نفسه سبحانه وتعالى ويقول لله الواحد القهار من الملك قال النبي عليه الصلاة والسلام لا ملك إلا الله لا ملك إلا الله الملك الحق هو الذي لا زوال له والذي لا فناء له والذي لا ضعف يصل إليه ولا خلل في ملكه لذلك هتلاقي اسم الله الملك يجي بعديه الملك الحق أو الملك القدوس الملك القدوس ليه؟ لأن القدسية حفظ وبراءة وطهارة ونقاء القدسية إنما تعني القداسة يعني الله عز وجل هو الملك القدوس مخالفة لمين؟ للملوك الذين غير مقدسين هو في ملوك غير مقدسين كل الملوك غير الله غير مقدسين إيه؟ يعني الفناء ينافي القدسية الفقر ينافي القدسية الضعف ينافي القدسية يعني ما فيش مقدس يهان ما فيش مقدس يفتقر ما فيش مقدس يهبط بعد علو ويزول بعد وجود دي مش قدسية هذه ليست قدسية لذلك الملوك الملوك بيضعفوا بعد قوة فهو مش مقدس بيذل بعد عز وده مش مقدس بيزول بعد وجود وده مش مقدس بيجهل أشياء كثيرة في ملكه إن علم شيئا جهل أشياء وده أيضا ضد القدسية ممكن يخون ممكن يسرق ممكن يكذب والملك الكذاب النبي عليه الصلاة والسلام بشره بعذاب أليم قال النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ملك كذاب لما هو في إيديه الحكم وملك ورئيس دولة وبيتحكم في الناس اللي تحتيه بيكذب عليهم ليه ليه يخبي ثروة ويقول ما معيش ليه يكون عندهم ثروات وذهب و ويخبيه مش عايز الناس تعرفه ويكتبه باسمه ليه بيعمل كل ده كذاب ملك كذاب ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ولهم عذاب أليم إمام كذاب يبقى مش مقدس النبي عليه الصلاة والسلام قال شيئا آخر وهذا الشيء عجيب قال النبي عليه السلام ما من أو ما من أمير أو ملك يسترعيه الله يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لهم إلا ولم يرح رائحة الجنة ما من رجل يسترعيه الله رعية رعية دي ممكن يكون آه، عمال في مصنع أو أولاد في بيت كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو ممكن يكون آه، ضابط لجنود أو جنود تحت إمر أو ممكن يكون آه، آه، دولة ناس شعب تحت إمرة رئيس فيقوم النبي عليه السلام يقول ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش له ولم يرح رائحة الجنة ممكن بقرار يدمر صحتهم هر- هرمونات و- و- وتقاوم وسرطانة و و- صحتهم ضاعت ممكن بعلاقة تسفك دمائهم ممكن ب ب بكلمة تتعطل مصالحهم ياما في ناس مستقبلهم ضاع بسبب آه، الأئمة الكذابين وبسبب ظلم الظالمين وبسبب طغيان الطاغين عشان كده دول مش مقدسين بعد ما بيترفعوا بينزلوا لكل شيء إذا ما تم نقصانه فلا يغتر بطيب العيش فلا يغتر بطيب العيش إنسان لكل شيء إذا ما تم نقصانه فلا بالعيش إنسان هي الأيام كتها دول من سره زمن ساءته أزمان وتلك الدار لا تبقي على أحد وتلك الدار لا تبقي على أحد ليس هناك وفاء للدنيا الدنيا لا تفي لأهلها إطلاقا الدنيا لا تفي لأهلها إطلاقا وتلك الدار لا تبقي على أحد ولا يدوم على حال لها شأنه ف... فاحنا ده اللي لازم نعرفه ان دول ملوك غير مقدسين لم يكونوا صادقين لم يكونوا عادلين لم يكونوا مقسطين لذلك هؤلاء ملوك باطل أما الله هو الملك الحق الملك الذي لا يغفل ولا ينام سبحانه وتعالى مهما كانت رعيته سبحانه وتعالى وخلقه وكل المملوكات له سبحانه وتعالى لو واحد أذى لو واحد عظيم جدا وله شأن عظيم أذى أضعف المخلوقات لا ربنا ربنا ما بيسكتش على طول وليس أدل على هذا من حديث الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام والحديث في صحيح البخاري مين أعظم الناس الأنبياء والرسل وإيه أقل حاجة نعرفها أن ممكن تتأذي نملة يوم في صحيح البخاري النبي عليه الصلاة والسلام يقول أن الله عاتب نبيا نبيا مش بقى واحد عادي ولا وزير ولا رئيس قطاع ولا حتى رئيس جمهورية لا دول ولا حاجة جنب الأنبياء والرسل نبيا من أجل نملة يبقى حط نبي وحط قدامه نملة آه، و- و- وشوف بقى الموقف قال النبي عليه الصلاة والسلام بينما نبي نائم تحت شجرة إذ قرصته نملة فلما قرصته تلك النملة أم أمر بقرية النمل فأحرقت هو تصور إن النمل ده بقى طول ما هو قاعد كده كل اللي هيجي ينام تحت الشجرة هيتأذي فأمر حرقوا قرية النمل فأوحى الله إليه أن حرقت أن قرصتك نملة عشان نملة واحدة قرص- قرصتك تقوم تحرق قرية النمل مين اللي بيتكلم الله سبحانه وتعالى لم تمنعه عظمته من أن يتحدث مع نبي من أجل مخلوق صغير ولم يمنعه كبرياؤه سبحانه وتعالى على أن ي- ي- ي- ينشغل أو استغفر الله العظيم مش عايزين نقول الألفاظ اللي بت- بتطلق على البشر أنه ي- ي- يعتني بأمر مخلوق حقير واحنا مش عايزين نقول حقير دي أمة تسبح و- و- وأمة بت يعني لها عبادة وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسمع فين ده بقى من ال- ال- الناس اللي هم زي بعض ها وبيؤذوا ويهانوا ويضربوا وتسفك دماؤهم وتؤخذ أموالهم ويقتلوا وتدمر حياتهم ويدمر اقتصادهم وتضيع أ- أ- حياتهم ومستقبلهم كم من شاب عقد في حياته وكم من بنت عنست بسبب هؤلاء الظلمة سبحان الله العظيم عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من ذنب هو أحرى ما فيش ذنب على وجه الأرض أولى من أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له من العذاب في الآخرة كمثل البغي وقطيعة الرحم ما فيش ذنب في هذا الوجود أولى أحرى أحق من أنه يعجل لصاحبه العقوبة في الدنيا يعاقب في الدنيا بموت أبنائه بذل بعد عز بضعف بعد قوة بمرض بعد صحة بفقر بعد غنى بفقر بعد غنى ها إلا إلا البغي والظلم والطغيان يعني لازم نعتبر ولازم ناخد العبر والله ما بنشمت ولكن لازم تعرفوا ان اللي بيحصل ده اللي بيحصل ده قنا وضعه سنن ربانية ربنا ربنا وضعها في هذا الكون من السنن الربانية ان الظلم لا يدوم ابدا انه لا يفلح الظالمون ربنا حكم على الظالم انه لا يمكن يفلح عشان كده يا اخواني دول ملوك غير مقدسين ملوك باطل بيموتوا ويفنوا ويذلوا ويفتقروا ويتهموا لكن ربنا لا يفنى ولا يزول ولا ينام ولا يغفل ولا يموت عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال وتوكل على الحي الذي لا يموت وتوكل على الحي الذي لا يموت ربنا الملك القدوس الذي لا ينسى أحدا من خلقه ولا ينسى أحدا في مملكته الله عز وجل الملك القدوس لا يظلم مثقال ذرة إن, إن, إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما الله عز وجل لا ينسى قال الله تعالى لا يضل ربي ولا ينسى نبي الله موسى قال لفرعون الملك الظالم قال له كده قال له لا يضل ربي ولا ينسى انت بتنسى والظالم بينسى والطاغي بينسى لكن الله لا ينسى سبحانه وتعالى آه، الحقيقة ال- ال- الأمور أو الأحداث لها شجون ولها آثار آه، متراكمة في النفوس ولكن احنا لازم ناخد العبرة ولازم نفهم الدنيا ماشية ازاي والله يا إخواني احنا قلنا كتير قلنا أن الله عز وجل ملكه باق وملك الناس فان وقلنا كتير جدا ان ربنا ملكه الحق وملك الناس باطل ولكن الاحداث خير شارح افضل من يشرح لنا هذه الايات هي الاحداث اللي موجوده دي دلوقتي ها بعد النبي عليه الصلاه والسلام افضل من يشرح ك- كلام ربنا بعد النبي عليه الصلاه والسلام هي الاحداث هي الأح... لانه بيخ- بتخلي الانسان عنده يقين عنده تصديق عنده عنده فهم شوفوا النبي عليه الصلاه والسلام النبي عليه الصلاة والسلام قال ما علا شيء من الدنيا إلا كان حقا على الله أن يضعه ما فيش حاجة في هذا الوجود تترفع إلا ربنا ينزلها تاني ما علا شيء, ما علا شيء من الدنيا إلا كان حقا على الله أن يضعه سبحانه وتعالى وقال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق هنوريهم هنفهمهم هنعرفهم ان كلامنا ده كلام حق كلام الله تعالى كلام حق كلام صدق سبحانه وتعالى الحقيقة احنا النهاردة معانا احد ال يعني الافلام الوثائقية التي تتحدث عن مين التي تتحدث عن شخصية يعني ظلمت وطغت شخصية آه، يعني أساءت إساءة بالغة لمين؟ ده إساءة إساءة بالغة ل... لل... للبلاد اللي حواليها أساءت إساءة بالغة لشعوب العالم أساءت إساءة بالغة لأ... لأ... لأصدقائها حتى شعبها وحتى أمتها هذه الشخصية شخصية طاغي القرن العشرين وهو وهو هتلر هتلر احنا المرة اللي فاتت اتكلمنا عن موسوليني وازاي طاغي ايطاليا وازاي كانت نهايته عمل ايه ونهايته كانت ازاي وكانت نهايته مأساوية طبعا آه، ظلم وطغى واتشنق آه، اتقتل قوي بالرصاص وضرب حتى كسرت جمجمته وطلعت عينيه وفكه اتكسر وبطنه اتفتحت وقطعوا له بطنه وشرحوه وبعدين في الاخر خالص شنقوه تاني على علقوه على أحد قضبان الحديد في في في محطة بنزين محطة وقود في بنزين شوف بقى اللي كان راجل تفتكروا بقى هتلر اللي كان أقوى منه أشد منه أشرس منه تفتكروا إيه اللي حصل له تعالوا الأول نشوف هو عمل إيه وبعدين نشوف نهايته كانت إزاي هذا الرجل الذي قتل على إيده على قتل على إيده داخل برلين لوحدها 15 مليون قتل على إيده داخل برلين لوحدها 15 مليون وفي الحرب اللي عملها 25 مليون ويقال ان مات بسبب هتلر 50 مليون انسان على مستوى العالم تعالوا نشوف الاول هتلر عمل ايه ولعل آه، ان احنا يبقى لينا آه، حلقه اخرى هنكمل فيها هتلر بس تعالوا نشوف الجزء الاول من حلقتنا وباذن الله تعالى آه، ن- نتكلم آه، بعدها اتفضل استاذ ياسر استاذ محمد ادي هتلر آه، طبعا هتلر على فكرة عمل يعني شوفوا ب- كون دولة وعمل جيش وشوفوا وخطب رنانة وكلام و- وصوت عالي هو رجل أساسا كان غامض الرجل ده نشأ في, في أسرة فقيرة في أحياء ألمانيا وعاش في النمسا ووالده كان آه، قاسي وديكتاتور شوفوا دي طبعا دي بس ملخص كده للي هنشوفه في الفيلم في الفيلم فيلمنا طويل حبتين شوفوا ادي هتلر في في وسط جيشه وادي الدمار اللي حل بالعالم حواليه ثم ببلده شوفوا الجنود بتوعه آه سبحان الله العظيم شوفوا شوفوا الجنود بتوعه بيضربوا الناس ازاي ويا ترى مين اللي بيتشنقوا دول ويا ترى اصحابه ايه اللي حصل لهم ربنا رب القلوب تعالوا نبدأ الأول ونشوف من, من البداية إيه اللي حصل وعمل إيه وكيف كانت النهاية نوره يهدي العصا ربنا آه، زي ما بنقول آه، كان ديكتاتور علام الغيوب وكان آه، لا يقبل أبدا من يناقشه في هذه الديكتاتورية يهدي العصا وكان شخصية دموية الحزب النازي الشوفي الحزب النازي قصدي آه، في ألمانيا آه، ده كان عنده آه، رغبة شديدة عارمة في آه، في إراقة الدماء وتخريب ال- تخيلوا شو- إخواني شوفوا آه، يعني مات واحد آه، في في بلدة من من ضباط هتلر كانت النتيجة إن هتلر آه، دمر ال- البلدة باللي فيها ومات على ايده مئات في هذه البلده لوحدها في قريه لوحدها يعني كانوا بيحبوا الدماء وكانوا وكانوا بيجندوا الشباب الصغيرين وكان عدو هتلر اللدود هو جوزيف ستالين هو الراجل ده آه، بتاع آه، الثوره البلشفيه في في في الاتحاد السوفيتي شوفوا آه، هنا ح- يعني الخريطة بتاعت برلين في الحرب العالمية الثانية الكلام ده سنة 1945 زي ما هو شوفوا عمال بيخطط لضرب العالم وتدمير ال- الأمم الراجل ده كان عنده خطة عايز يستحوذ على كل أوروبا فعايز يدمرها كلها آه، آه، يعني ياخدها واللي ما يتاخدش يدمره وي- ويعيد بناؤه مرة تانية بطريقة غريبة جدا وض- و- و- وشوفوا والأمم عمالة تتدمر والبلاد عمالة تخرب و- وال- والبلاد شوفوا سبحان الله العظيم آه، جنود روسيا دخلوا ألمانيا ما سابوش حاجة نتيجة اللي عمله هتلر شوفوا يعني الناس شوفوا دول دول جنوده شوفوا بيأثروا ازاي مناظرهم تصعب على الواحد آه، آه، حتى اللي يعني شوفوا ازاي ال- الراديو بيقول سقطت برلين سقطت برلين شوفوا كل دول أسرى كل دول أسرى جنوده كلهم اللي كان بيتباهى بيهم واللي كان شوفوا أسرى سبحان الله العظيم الغروب نوره طب هتلر بقى فين من ال- من القصص دي كلها ربنا احنا هنشوف بعض اللي عمله هتلر علشان آه، يصل بهذه الأمة إلى هذا الدمار الكامل والشامل العفو خير وجود دي هنا آه، يعني آه، ألمانيا ربنا الهادي الودود شوفوا ازاي آه، بعد ما شوفوا كل اوروبا بتفت- بتحتفل طبعا لان المانيا سقطت خير وجود فارتجي دوما لذا ف هنا اكتشفوا واحد آه، بيدوروا على هتلر بقى عايزين لان هو اللي عمل كل المصايب دي فلقوا ان آه، ان واحد شبيه بهتلر قالوا ان ده هتلر ومات وخلاص وارتحنا في الاخر اكتشفوا ان ده شبيه بهتلر فين هتلر الناس كلها بتدور عليه خايفين خايفين لحسن يكون هرب دخل في مكان او راح في حته آه، زي بالظبط اي طاغيه لما بيسقط الناس بتفضل خايفه يا ترى راح فين يا ترى لسه موجود طب هو جوه البلد طب هو قاعد فين آه، بيفضل ايه ي- يعني لسه خايفين لذلك بعض الناس آه، يقول لك آه، هو رئيس راجع تاني يا عم مش راجع تاني ال- الخوف ده كان موجود عند الناس ده كان في العالم كله حتى عند رؤساء الدول انا عايز اقول لكم ان ان انجلترا من خوفها ان هتلر يبقى موجود ان هتلر يبقى موجود عملت حمله تفتيش ضخمه جدا في كل اوروبا راحت الارجنتين راحت اسبانيا راحت آه، آه، بلاد كتير جدا ع- بيدوروا عليه حتى رعاة الغنم في في في في الصحاري وفي الاوديه راحوا لهم خايفين منه خايفين من طغيانه لكن دي دي حاجه بيسموها علماء النفس هواجس آه، آه، يعني ايه آه، ه- هواجس تربويه يعني الواحد اتربى على الخوف وهيفضل طول عمره عيني خايف بيبقى آه، عنده عنده شعور بان ال- الخوف ده راجع تاني ال- الرعب ده راجع تاني من خلال هؤلاء الطغاه عارفين ان هتلر عمل ايه جند حتى العواجيز شوفوا جند مجند العواجيز طاغي والاطفال الصغيرين شوفوا يعني هو دمرهم ساقهم انا عايز برضو نركز في الجزء اللي جاي ده شوفوا ازاي بيدمروا الشعوب شعب كا- كامل المانيا ده المانيا دي كانت متقدمه جدا في الفتره دي كانت المانيا آه، ف- ف- في الفتره اللي مسك فيها هتلر هو مسك سنه 1932 آه، كانت فتره عظيمه جدا في المانيا الراجل ده مسك آه، مسك 12 13 سنه آه، يعني آه، البلد كلها آه، اتدمرت على ايده كان بيعلم الشباب شوفوا الشباب الصغيرين عنده كان ياخدهم هو آه، كان عنده عنده تصور ان ما حدش هيقود العالم الا الناس ال- الصفوه اللي هم من الجنس الآري جاب البنات اللي من الجنس الآري والشباب اللي من الجنس الآري وخلى البنات تحمى شوفوا الشباب بيعيطوا ازاي اطفال صغيرين مجندهم في الجيش م- مجند الاطفال الصغيرين اللي هم اللي من الجنس الاري دول علشان علشان يقودوا العالم عشان يبقى عندهم النازيه عندهم الاشتراكيه عايزين آه، يقودوا العالم خدهم من احضان اهاليهم ومن مدارسهم شوفوا مشيهم كفاءه ويعني ضيع حياته شوفوا حتى الطفل معلمينه ال- ال- ال- الاشاره النازيه شوفوا ازاي وطبعا يعني القائد والزعيم والناس كلها والاطفال كله مبهور بيه شوف حتى يعني يعني شوفوا شكل هذا الجيل كاملا شوفوا دمار ما ما ليه ما يفكرش في التنميه ليه ما يفكرش في ال في ال في الرخاء المانيا كانت من اغنى البلاد وانتوا عارفين دلوقتي المانيا عامله ازاي بس ده بعد دمار شامل شوفوا ادي شعبه وادي جنوده وادي اطفاله وادي الساكين الضعفاء شوفوا بداوا ازاي شوفوا انتهوا ازاي م- م- ما بين قتيل وما بين آه، جريح وما بين آه، مشوه وما بين مصاب وما بين حتى شوفوا هتشوفوا دلوقتي دول أط- شوفوا آه، كان ما فيش حد في الدولة غير مجند من الأطفال شوفوا ده عينه راحت المسكين آه، شوفوا بص ازاي وده واحد مات شوفوا المناظر والطفل بيعيط بيبكي آه، آه، مجنده بالعافية بيدخله جوه آه، ضرب النار وشوفوا ظلم الطغاة وظلم عشان نعرف ان ممكن آه، حاكم طاغي آه، ي- وادي العجائز والمساكين المظلومين دايما باستمرار المستضعفين ممكن حاكم يقود بلده الى الهاويه يقود بلده إلى الهوى سبحان الله العظيم شوفوا أيام الحرب بعد ما كانت آه، برلين في رخاء آه، و- ونعيم شوفوا أيام الحرب دخ... بدأ الناس يروحوا المخابئ آه، شوفوا المكان ده كان بيقعد فيه سبعين إنسان من رجال ونساء وأطفال وشوفوا كلهم بيستخدموا حمام واحد فقط أدي الحمام اللي بيستخدموه وادي وادي المجاعة اللي حصلت طب آه، بيروحوا يجيبوا مية من بره طب هو فين بقى هتلر؟ هتلر في المخبأ ده تحت 35 قدم تحت الارض في قلب برلين بيفكرني بالظبط بباب العزيزيه شوفوا بي- تحت برلين آه، اسمنتي آه، ب- بشكل آه، ضخم جدا حوائط من كل ناحيه آه، ب- ب- حديد مسلح علشان يحمي نفسه طب والمساكين اللي بيموتوا بسببه انت هتعرفوا بعد كده النظريه يعني باذن الله تعالى قد يكون الحلقه القادمه هكلمكم النظريه بتاعت هتلر دي كانت عباره عن ايه؟ هتلر آه، هو العالم اذا هو عاش العالم يعيش اذا العالم آه، اذا هو هيموت يبقى العالم كله هيموت هو ده آه، هي دي كانت نظريه هتلر هتلر آه، العالم آه، آه، تابع له العالم تابع له فلو هو حس بخطر يبقى العالم كله لازم يموت معاه وهي دي كانت نظريته وده اللي هنشوفه دول اصحابه ومساعدوه آه، ده آه، البرت شبير وده ده, ده على فكره ال- ال- الراجل ده كان ال- افضل وزير بالنسبه له وده وزير الدفاع آه، آه. لاحظوا الوجو- الوجوه دي لانكم هتشوفوها لانكم هتشوفوها بطريقه تانية خالص الوجوه اللي بتشوفوها دي دلوقتي علشان آه، بعد شوية انتوا هتشوفوها بطريقة تانية تماما معايا دول ال- ال 2000 قائد ل- لألمانيا بيفكروا في الهرب دلوقتي واستخدموا المساكين والضعفاء ال- العساكر الصغيرين والشباب عشان يفتحوا لهم طريقين شرقي وغربي شوفوا ازاي يعني دول بيحاربوا المساكين دول بيحاربوا في الجبهة وهم اللي بيتلقوا الرصاص والمدافع والقنابل وبيموتوا وبيخسروا حياتهم والتانيين قاعدين بيرتبوا ازاي يهربوا وازاي ياخدوا اكبر قدر ممكن من الثروات معاهم وهم خارجين وممرات شوفوا هو حتى كان عامل يعني الممر اللي احنا شايفينه ده دلوقتي ده طريق جوه برلين في قلب برلين علشان ل- وقت الخطر يقدر يهرب بالطياره زي ما احنا شايفين كده يعني مساله مترتبه اهم حاجه هم معروف وقت الخطر يستخبى فين ومعروف وقت ال- الهروب يهرب منين ومعروف مين اللي لازم يموت ومين اللي لازم يبقى ضحيه و- والمساكين طبعا مش فاهمين هم فاهمين ان زعيمهم وامامهم ورئيسهم لا يمكن يخونهم ولا يمكن يبيعهم ولا يمكن يسيبهم في مثل هذه الظروف ولكن دايما المساكين والمستضعفين اخر من يعلم دايما المساكين والمستضعفين اخر من يعلم ف لاحظوا هذا الرجل ال- ال- البدين معايا وده كان وزير الطيران آه، في آه، آه، حكومة هتلر أنا عايزكم تركزوا في الوجوه دي وسبحان الله العظيم عشان تشوفوا إن إن نهاية الظلمة شوفوا آدي الناس وآدي الجنود وآدي ال ال ال الشعب بيهلك وكل واحد مسكين شايل أولاده وشايل وشايل حاله وهتلر لسه لازال قاعد في مكانه وعمال يخط شوفوا كم كم المقتولين كم المساكين كم ال- المستضعفين مناظر صعبة جدا جدا آه، آه، آه، هتلر الناس ليه- لا، خايفين منه مرعوبين آه، يا ترى هرب يا ترى خد طيارته ومشي يا ترى ايه اللي حصل له ده الحقيقة اللي هنعرف تفاصيله في المرة القادمة إن شاء الله عز وجل ف يعني الحقيقة كنت أتمنى آه، إن احنا يعني الوقت يطول بينا علشان آه، نرى هذه النهاية لكن نهايته انت شفتوا نهاية مسوليني المرة اللي فاتت نهاية هتلر هتكون أشد بكتير لأن ظلمه وإفساده كان برضو أكثر بكثير وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه آه، إن أخذه أليم شديد آه، آه، لازم نبقى فاهمين يا إخواني آه، الظلم لا يدوم والفساد لا يستمر ودايما الحق غالب ولا يغلب الحق غالب ولا يغلب ربنا اسمه الحق سبحانه وتعالى والحق ثابت لا يتغير الحقوق هترجع لأهلها مش علشان أهلها فقط عايزين يرجعوها لا لأن ربنا سبحانه وتعالى بيحق الحق بكلماته ربنا سبحانه وتعالى هو الذي إذا أراد فعل عشان يتعلق بالله ما تبقاش ال ال الأمور إحنا عملنا وإحنا سوينا وإحنا جرينا وإحنا عملنا والله لو شاء الله سبحانه وتعالى ما فعلوه لو شاء الله عز وجل ما تنحى المتنحي وما تنازل المتنازل وما ترك البلد من تركها وما ترك المناصب من تركوها آه، آه، شاه إيران قتل في ال- في ال- في الثورة اللي قامت عليه 17000 17000 آه، هتلر زي ما انتم شايفين كده ولسه هنكمل المرة الجاية إن شاء الله عز وجل اتقتل بسببه في في برلين لوحدها 15 مليون آه، ففي بني آدمين يعني والعياذ بالله تعالى إفسادهم عظيم إن ربنا أخمد النيران وهدأ النفوس وأصلح الحال وخرج اللي خرج و- ونحى من تنحى آه، ربنا اللي عمل كده وإن من شيء إلا عندنا خزائنه المناصب بيد الله تعالى يشيل واحد ويحط واحد الأموال بيد الله سبحانه وتعالى ال- آه، واللي أخدوه إن شاء الله بإذن الله هيرجع ال- ال- ال- الأرواح بيد الله تعالى وأنا ب- ب- بأحدث ومن القلب والله إيه، إخواننا ودي هنعمل لها حلقة مخصوصة إن شاء الله عز وجل إخواننا الذين فقدوا في هذه ال ال ال الأحداث يا إخواني من خرج ليعلي كلمة الله عز وجل في هذه ال- ال- الحادثة فهو شهيد لا محالة فهو شهيد لا محالة ليه؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام آه، من قاتل لتكون كلمة الله هو العليا- هي العليا طب هو واحد دلوقتي هو قتل لا ما قتلش أمال عمل إيه قال كلمة حق طب هو دلوقتي يبقى ما كانش بيهدد الناس يبقى ما كانش بيروعهم ما كانش ماسك سلاح وبي... و- والتاني كان بيدافع عن نفسه فقتله يبقى يبقى يبقى خير الشهداء كمان لأنه لا كان بيقاتل ولا كان ماسك سلاح ولا عند التاني دافع ولا مبرر ان يقتله واحد بيقول لك كلمة حق تقوم تقتله ها لا ده النبي عليه الصلاة والسلام قال خير الشهداء رجل قام إلى إلى إمام ظالم فأمره ونهاه فقام إليه فقتله فهو شهيد إن شاء الله عز وجل من, من قام لتكون كلمة الله هي العليا أو أمر أو نهى بم- أمر بمعروف أو نهى بمنكر ف- وظلم الظالم وطغى الطاغي وقتله يبقى ده شهيد بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام واحد يقول لك والله أصل لا معلش أصله لازم يكون لازم يكون الشهيد ده هو لازم يكون في معركة ويكون اللي قتله كافر طب ما انا بقول لك قام اليه فامره ونهاه هو كان بيكلم حاكم كافر ولا كان بيكلم حاكم مسلم فاتقتل ها النبي عليه الصلاه والسلام ما قالش ان الحاكم ساعتها كان لازم يبقى كافر عشان اذا قتله يبقى شهيد وايه كمان ها، المبشرين بالجنه منهم ثلاثه او منهم اثنين على الاقل ها آه، لم يقتلى في مع... لم يق... كام ده ده عد كام واحد ما اتقتلش في معركه ما اتقتلش في معركه وهم من الشهداء وهم من الشهداء بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام مين عمر هو عمر كان اتقتل في معركة ولا اتقتل وهو كان بيصلي كان- اتقتل وهو كان بيصلي وهو من الشهداء ها و- و- واللي قتل و- واللي قتله عثمان بن عفان هو مش عث- آه، عثمان شهيد اتقتل في بيته وهو بيقرأ القرآن رد ظلم الطغاة وم- وكان فيهم من يقول لا إله إلا الله اللي قتل طب آه، آه، آه، آه، الزبير بن العوام هو الزبير بن العوام كان قتل في في في غزوة الزبير بن عمرو مش من المبشرين بالجنة آه قتله رجل يقول لا إله إلا الله أيضا وقتل في صحراء لوحده المس... يعني رضي الله عنه طلحة بن عبيد الله آه، آه، جاله سهم كده نزل في ركبته معايا فنزف حتى يبقى المسألة المسألة يا إخواني مسألة إنه لازم يكون في معركة لا مش موجودة احنا عندنا أدلة كتير جدا إن الشهداء مش لازم يكونوا جوه معارك ايه كمان ان لازم يكون اللي قتله كافر لا مش لازم يكون اللي قتله كافر معايا من قتل دون ماله فهو شهيد من قتل دون عرضه فهو شهيد من قتل دون آه، آه، آه، آه، من قتل دون ماله فهو شهيد من قتل دون عرضه فهو شهيد من قتل دون آه، آه، آم، دينه فهو شهيد وفي رواية بقى من قتل دون مظلمته يعني واحد عنده مظلمة طالع يقول يا جماعة أنا مظلوم أنا ما عنديش شغل إن ظلمتوني أنا مالي أنا أولادي أنا أرضي أو واتقتل من قتل دون مظلمته فهو شهيد أنا يعني بإذن الله تعالى الحلقة هتكون كاملة وهنجيب لكن أنا برضو عايز أبشرهم قبل ما أقفل أو قبل ما أختم إن الشهيد له ست خصال يغفر له مع أول دفقة من دمه ويؤمن من الفتان يعني من عذاب القبر ويزوج من الحور العين ويشفع في سبعين من أهله معايا كلهم يدخلهم الجنة آه، وإيه؟ و- و- ويأمن من الفزع الأكبر يوم القيامة تطير أرواح الشهداء في حواصل طير خضر آه، في تحت العرش تأوي إلى قناديل تحت العرش تسرح في الجنة تأكل من ثمارها وتشرب من أنهارها إلى أن- أن تقوم الساعة آه، آه، ال ال يعني هؤلاء الناس اللي ضحوا بأنفسهم ونزلوا في أماكن فيها أخطار عشان يبلغوا كلمة الحق وكانت أرواحهم هي اللي ضاعت بسبب بسببها هم دول اللي تسببوا في الخير اللي الناس فيه الآن والنعمة اللي الناس حاسة بيها وهي الحرية وهي العدل وبإذن الله تعالى ربنا يتم علينا النعمة أحبتي بالحب التقيت بكم وبالشوق أنتظركم إلى الحلقة القادمة إن شاء الله عز وجل الجزء الثاني من سقوط الطغاة ومن الملك في هتلر بإذن الله عز وجل لا تنسوا الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام غدا الجمعة جزاكم, جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حبك لصفات الرحمن نور ومنازل إحسان